بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركتها على جميعنا آمين أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين ربنا يدينا نعمه ونتكلم عن موضوع يمس حياه كل واحد فينا ويمس ايضا الخدمه ويمس ايضا الكنيسه بل يمس حياه البشريه ككل السؤال اللي بيخطر على فكر كثيرين ايه هدفي من الخدمه ايه هدفي من خدمه الناس سواء بخدم في تربيه كنسيه سواء بخدم مرضى بخدم ناس كبار في السن بخدم شبان بخدم مساجين ايا كان نوع الخدمه ايه هدفي من الخدمه معلمنا يوحنا الحبيب يوضح هنا نقطتين مهمين النقطه الاولى يقول ايها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا وأن تكون نفسك ناجحة والنقطة الثانية إن مفيش حاجة تفرحني قد إن أنا أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق النقطة الأولى يوحنا الحبيب يحمل نوع من الأبوة لو سألنا أب أو أم إيه اللي أنت عايزه من ابنك أو من بنتك هيجيب الأب أو تجيب الأم أتمنى ولادي يبقوا ناجحين ناجحين في إيه؟ ناجحين في كل حاجة النجاح مش مجرد إن أنا بطلع من الأوائل في الكلية ولا النجاح إن أنا خدت مركز كويس في المجتمع ولا النجاح ان انا قدرت اكون مستقبل كويس تقول لي امال ايه هو النجاح النجاح انسان يحقق الهدف بتاعه في كل الجوانب ممكن واحد تلاقيه واخد بي اتش دي دكتوراه لكن تتعامل معاه تلاقي طريقه التعامل بلا خبرة بلا خبرة وتحس ان هو غير قادر حتى على التفاهم مع الناس اه صحيح ناجح في دراسته في علمه ولكن مش ناجح في حياته حتى اذا اتجوز حتى مع اولاده حتى مع الطلبة بتوعه لو كان استاذ في الجامعة او لو كان في شغلة ما يقدرش يدير اموره العجيب ان كلمه الله صار انسانا ولما صار انسانا كان ناجحا في كل شيء ده مش مش السيد المسيح بس ده ايضا الانسان التقي اللي متحد بالسيد المسيح يقول عنه المزمور الاولاني كل ما يصنع ينجح فيه كل ما يصنع مش بس في صلواته ولا تسبحته ولا ترانيمه ولا انجيله ولا خدمته ولكن كل ما يصنع ينجح فيه ويقول ايضا سفر التكوين عن يوسف البار انه كان انسانا ناجحا وعلامة النجاح يقول وبارك الرب بيت فوطيفار من أجل مين؟ من أجل يوسف أنا كخادم خادم أو خادمة موجود في العالم مش علشان أدرس ولا اوعظ ولا اقول كلمتين ولكن انا في المسيح يسوع ابقى الخميره المقدسه اللي لم اخمر العجين كله اللي حواليا يتعلموا الحياه الناجحه في كل شيء كل ما يصنع ينجح فيه آسف إن أقول مرات كتير كل ما يشغلنا إن الإنسان يصلي صلوات معينة أو يقول تسبحة معينة أو مجموعة ترانيم معينة أو يحفظ آيات من الكتاب المقدس إلى آخره أو لأصوامه أو كل الحاجات دي كويسة ولكن الحياة وحدة واحدة يعني لما نبص لدانيال مين في عصر دانيال عمل العمل اللي زي دانيال لم يكن دانيال ليه مركز ديني معين ولذلك حتى البعض اليهود يعتبروا ان دانيال يعني رجل آه علماني مش آه صاحب مركز ديني يعني ما كانش ليه دور ديني ولكن كان قائد حي ومن خلال القيادة المقدسة في الرب استطاع أن يعمل عملا مجيدا ده مش بس عمل مجيد ده أكثر إنسان في العهد القديم تنبأ بدقة شديدة جدا عن الأحداث القريبة والأحداث البعيدة لغاية يوم مجيء الرب الأول حدد الميعاد بل وأيضا مجيئه الثاني يتكلم عن ابن الإنسان اللي هيبان أو هيجي على السحاب. إنسان كان يعتبر الرجل الثاني في أكبر دولة في ذلك الحين دولة بابل وكان ملتزم أو له من المسؤوليات مسؤوليات خطيرة جدا ومع هذا كان دوره الروحي فائق مش على حساب عمله ولا عمله على حساب ابديته ولا اهتمامه بالمملكه على حساب خلاص الناس ولا ايضا اهتمامه الروحي على حساب التزاماته اذا قلنا كرئيس للوزراء او كنائب او كرجل ثاني في الدوله البابليه دانيال خدم ربنا بنجاحه واستطاع ايضا يخدم شعبه وكان ليه دوره ايضا في مسانده الثلاث فتيه اللي لغايه النهارده بنسبح بالتسبيحه بتاعتهم وهم في اتون النار وبرضه كان رجال عمل وما كانوش رجال دين ولكن العمل اللي عملوه أعظم بكثير من رجال الدين في ذلك الحين مفيش فصل بين حياتي الروحية وبين حياتي في المجتمع أو حياتي في المذاكرة أو حياتي في الأسرة أو حياتي في الكنيسة أي خلل في أي جانب من الجوانب بيلخبط كل الجوانب يعني الانسان الناجح ناجح في علاقاته الاسريه ناجح في علاقاته في الكنيسه ناجح في علاقاته في المجتمع ناجح في دراسته ناجح في شركته مع القديسين ناجح ايضا في تمتعه بالحياه السماويه ودول كل ده عباره عن سلسله ما اقدرش اشيل واحده من التانيه عملي انا كخادم ان انا اب او الخادمه انها ام ومن خلال هذه المحبه الفائقه في المسيح يسوع اهتم فيما للاخرين من كل الجوانب يعني يهمني الطفل اللي بتقابل معاه انه يطلع انسان ناجح أديكم مثل بسيط مثلا المعلم إبراهيم أو غيره من القيادات القبطية في العصر الإسلامي قد ايه المعلم ابراهيم خدم الكنيسه بتاعته وخدمها بوداعته وخدمها باتضاعه وخدمها بعطائه وخدمها ايضا بروحانيته وخدمها ايضا بكنسيته كان انسان كنسي انسان روحي انسان وطني انسان محب للي حواليه انسان امين في عمله كل ده مع بعض يتفاعل ولذلك كان ليه اثر كبير على عيلته زي اخوه وايضا كان ليه اثر كبير على الكنيسه بل وله اثر ايضا حتى على غير المسيحيين فالجانب الاولاني زي ما قال يوحنا الحبيب اروم ان تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما ان نفسك ايه ناجح زي ما بيهمني انك بتحب ربنا يهمني انك تحب اخواتك وزي ما انت امين في صلواتك لازم تبقى امين في عملك وزي ما انت امين في انجيلك لازم تبقى امين ايضا في دراستك وما اقدرش افصل بين هذا وذاك نفسنا احبائي نعرف دورنا كخدام وخادمات في المجتمع دورنا ان احنا نطلع ناس يتمتعوا بالحياه الناجحه في كل شيء تعالوا ناخد امثله بسيطه من اباء الكنيسه الاولى اتكلمنا من كتاب مقدس اجمل مثل في العهد القديم كرجل له سلطان ونجح طبعا دانيال النبي وايضا يوسف الصديق لما بقي الرجل الثاني او الحاكم العملي لارض مصر وغيرهما كثيرون في آباء الكنيسة بيعجبني القديس إكليماندوس الإسكندري إنسان غريب أولا إنسان روحي من الدرجة الأولى مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية أو مدرسة اسكندرية المسيحية وإنسان يهتم جدا بالفكر الروحي الرمزي يعتبر والد أو أب أوريجانوس في التفسير الرمزي للكتاب المقدس ومع هذا مع أنه كان إنسان عملاق في كل الأمور الروحية تيجي تقرأ كتابه اسمه بيداجوجس أو المعلم تلاقي عجب يكلمك عن الموسيقى يكلمك عن طريقة المشي يكلمك عن طريقة الأكل يكلمك عن طريقة الكلام يكلمك عن طريقة الابتسامة والضحك عجيب قوي زي ما يهتم انك تدخل الكنيسة في خشوع وتعبد ربنا بحب ايضا يهمه جدا انك كيف تسلك في المجتمع يعني قعدت مرة اقرا كتاب المعلم للقديس كليماندوس استغربت قلت لو واحد وعظ باللي قاله كليماندوس هيقولوا الاسيس ده ناسي ربنا وقاعد يتكلم في الامور الزمنيه هديكم امثله بسيطه يعتبرها القديس كليماندوس شهاده حيه للايمان زي ما بيقول عنه يوحنا الحبيب ان انا بفرح ان اسمع عن اولادي انهم مش يعرفون الحق يسلكون بالحق مش مجرد معرفه لكن معرفه عمل يعني كلمنا القديس كليماندوس طريقه المشي يقول لك لما تمشي مع حد ما تسبقهوش وأيضا ما تتباطأش جدا لا تسبقه فتضايقه وتعمل له صغر نفس ولا تبقى بطيء جدا تضايق اللي بيمشي اللي هو عايز يمشي باعتدال يتكلم عن الابتسامة يقول لك الإنسان المسيحي دائم الابتسامة لكن لا تسمع صوت الضحك بتاعه يعني بيضحك لكن مفيش الكهكهة اللي نلاقيها أحيانا عندنا حاجة طبعا تقول لي يعني إيه دخل ده في الخدمة لكن أنا بديك مش مثل من إنسان عادي بديك يعني عميد مدرسة اسكندرية في أوج عظمتها يكلمنا عن الموسيقى ان الانسان المسيحي او الانسان بوجه عام كائن موسيقار ولكن ما تكونش الموسيقى ايضا عنيفه ولا ايضا تتجاهل الموسيقى وخد من ده كتير لو حبيته اللي يحب يقدر يقرا كتابه عن المعلم آه سواء بالانجليزي او معرفش اذا كان بالعربي موجود او لا حاليا لكن هتلاقوا فيه حاجات مش بقول انها تتناسب بالكامل للعصر الحالي لكن على الاقل بتديني فكره ازاي الشاب او الطفل او الشخص اللي انا بخدمه يهمني ان يكون ناجح في كل تصرفاته يعرف ازاي يتعامل مع الناس يعرف ازاي يتكلم يعرف ازاي ينجح في معاملاته يعرف ازاي يتصرف في وسط الضيق الى اخره هقول عن شخص آخر هو في القرن السادس بعد الانقسام وبابا روما اسمه البابا غريغوريوس ويسموه غريغوريوس الكبير وده ليه كتاب من جزئين هو الحقيقة أربع أجزاء الأربع أجزاء دول كتبهم وهو نفسه في المقدمة قال إنه تأثر جدا بالقديس غريغوريوس النزيانزي وأيضا تأثر غالبا بالقديس يوحنا ذهبي الفم بكتابه عن الكهنوت يمكن قريته الجزء الأول اللي هو في الجزء الأول والثاني إن شاء الله أرجو في خلال أقل من شهر يكون بين إيديكم الجزء الثالث والرابع مع بعض الحقيقة كتاب أنا شخصيا لما بديت أقراه ما عرفتش أسيبه من إيدي لمدة يومين ثلاثة لغاية ما قريته كله كتاب غاية في الروعة تقول لي علم النفس وتقول لي علم التربية أقول لك اقرا غريغوريوس الكبير عن الرعاية الجزء الثالث بالذات الرابع صغير قوي صفحتين ثلاثة الجزء الثالث ترى قد إيه كانت الكنيسة الأولى هو رجل غربي ولكن كل ثقافته أو أغلب ثقافته ثقافة شرقية كان جايب مجموعة يترجموا له الكتابات اليونانية إلى اللاتينية وتأثر جدا بآباء الشرق بشكل غير طبيعي لدرجة البعض بيعتبره وهو بابا روما في الغرب كما لو كان أحد الآباء الشرقيين لأنه متأثر بالآباء الشرقيين يكلمنا ازاي تتعامل مع الانسان الغني ويكلمنا ازاي تتعامل مع الانسان الفقير وازاي تتعامل مع الانسان المتكبر وازاي تتعامل مع الانسان المتواضع وازاي تتعامل مع الانسان اللي في حاله احباط وازاي تتعامل مع الانسان اللي في حاله عجرفه وازاي تتعامل مع انسان محب لربنا وازاي تتعامل مع انسان لا يطيق اسم ربنا ضرب امثله لا حصر ليها كيف يكون الخادم مهتما بخلاص الجميع ويعرف ان يتعامل مع كل انسان بما يناسبه كلمه ربنا هي كلمه ربنا وبدا كده في الكلام قال ان الخادم زي الدكتور ما يجيش واحد مثلا عنده حاسس بشوية صداع يروح الأجزخانة طبعا ممكن هنا نلاقيها في مصر لكن طبعا صعب تلاقيها بره ما يجيش واحد عنده شوية صداع يقول له واحد اديني أي حاجة ضد الصداع الطب الحديث يقول لك لا لازم تعمل تحاليل وتشوف أثره إيه وربما الصداع ده يكون حاجة خاصة من ال... أي عضو من الأعضاء في الجسم ربما حاجة نفسية ربما حاجة جسمانية فيزيكالي بيقول ان الخادم طبيب والطبيب لازم يكون يعرف يدي الأدوية بما تناسب كل إنسان يعني ما اظنش النهارده في عصر الكمبيوتر تيجي مثلا في خدمة شبان ثانوي وتتجاهل تماما انه معاهم كمبيوتر ولما واحد يقول لك انا عندي كمبيوتر يقول لك لا لا لا سيبك من الكلام ده لا لا اوعى تفتح الايميل او اوعى تفتح ال website بتاعت اي حاجه طبعا هيبص لك انك انسان متخلف مش بتخدم ربنا الانسان الروحي انسان يقدم كلمه الله وكلمه الله هي قادره ان تعمل في كل العصور كلمه ربنا اشتغل بها موسى في عصره وكلمه ربنا ايضا قدمها الرسل في عصرهم وتلاقي هنا بطريقه وهنا بطريقه وهي كلمه الله الواحده والكنيسة في القرن الأول قدمت كلمة ربنا بطريقة وفي القرن الرابع بطريقة وفي القرن الخامس كل ما العالم بيتقدم نعرف كيف نستخدم جميع الوسائل الحديثة أو التقدم التكنولوجي لأجل بنيان النفس بفكر إنجيلي سليم وبفكر كنسي ممتاز كنت بقول لمجموعة أنا من حوالي أسبوع أو اتنين بفتح في الإنترنت بدور على حاجة خاصة مقال معين عن نظرة المسيحية إليه فوجئت كاتب بتقول الملاحظة بيقول يوجد على الإنترنت تفتكروا كام كتاب لآباء الكنيسة حط أي رقم أربعين مليون كتاب أربعين مليون كتاب طبعا في باليوناني وفي بالفرنساوي وفي باللاتيني وفي بالألماني وفي بالروسي وفي بالعربي إلى آخره لكن لما تفتح الإنترنت تلاقي 40 مليون كتاب أظن يعني لو واحد عايز يدرس كتب الآباء مش هيروح يلاقي مكتبة في العالم فيها 40 مليون كتاب ومخطوط لأقوال الآباء مين يقدر يتجاهل بركة الإنترنت وال websites اللي تدينا كتابات الآباء اللي تخلي بين إيديا 40 مليون كتاب تحت إيديا وأنا قاعد في بيتي أختار وأنقي وأترجم وأشتغل وأبحث وأطلع فكر الآباء بكل فرح. إذا عملي كخادم أن أبقى أب باستمرار كيف أقدم للآخرين الفكر المسيحي الإنجيلي الكنسي الآبائي من الواقع اللي احنا بنعيش فيه يعني أنا شخصيا من حوالي عشرين سنة كنت بقاوم بكل طريقة أن أنا أستخدم الكمبيوتر النهاردة ندمان أن أنا ما بدتش استخدام الكمبيوتر من أول ما ظهر لأن كان ممكن يوفر لي قد عمري 10 12 مرة كان الإنتاج بيقده أضعاف أضعاف أضعاف الموجود بين إيدي شتان ما بين الواحد كان يروح مكتبة يضيع له ساعتين ثلاثة عشان يوصل لها وبعدين يروح فين على ما يجيله الكتاب وفي ميعاد تتقفل المكتبة وما يقدرش ياخده البيت وبعدين ويسيبه والنهارده الكتب بتبقى تحت ايديا في حتة الجهاز الصغير كل اللي انا عايزه بين ايدي اذا عملي انا كخادم او كخادمه مش مجرد بحضر درس وبقول فكر لكن افرح باولادي انهم يسلكون بالحق عايز اركز على كلمه يسلكون يعني يعرف يستخدم الكمبيوتر كويس يعرف يختار ال website المقدس يعرف يخدم كنيسته بالتكنولوجيا الحديثة يقدر يعيش إنسان عصري ولكن بفكر آبائي وبفكر كنسي حي فدي النقطة الأولى نفسي كلنا نفكر فيها بجدية إن الخدمة ليست مجرد درس بنديه ولكن حياه نسلكها من واقع ما نعيشه الان او ما سيعيشه فيما بعد كان في عبارة ما بنساهاش دايما ويكررها كتير الله ينيح نفسه ابونا بشوي يقول لك القائد الحي هو القائد الذي يعمل لعشر سنين أو عشرين سنة لقدام وأذكر مرة أحد الآباء في اسكندرية عمل حاجة معينة والدنيا هاجت عليه وبعدين أبونا قال لي هذه العبارة قال لي الناس دول مش دريانين بعشتهم اللي بيعمله أبونا فلان ده بعد عشر سنين أو عشرين سنة الناس هتفهم هو كان بيعمل ايه وفعلا مرت الأيام وبعد عشر عشرين سنة اللي كان الناس مش راضية تقبله طلع هو ده الحاجة المناسبة للكنيسة فالخادم الحي نفرض بخدم إعدادي مش ببص للولد إنه في إعدادي بهيئه إزاي يكون ناجح في إعدادي وإزاي يكون ناجح في الجامعة أو في ثانوي والجامعة وإزاي يطلع أيضا موظف ناجح إزاي يتعامل مع الآخرين بنجاح لكن مش مجرد إنه حفظ شوية صلوات أو بيه إنسان هادي أو إنسان وديع أو مجرد جه الكنيسة أقول الحمد لله أنا نجحت طبعا الجانب الروحي لا ينفصل عن الجوانب الأخرى إنما أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء كما أن نفسك أيضا ناجح ذهبي الفم في كتابه للكهنوت في أواخر القرن الرابع يقول ينبغي أن يكون الكاهن طبعا الخادم يقول عنه أنه له يعني أوجه كثيرة يعرف يتعامل مع ده ويعرف يتعامل مع ده ويعرف يكسب ده لكن مش هي معاملة واحدة في إنسان يحتاج تطبطب عليه وفي إنسان يحتاج إنك تكون حازم معاه وفي إنسان يحتاج إنك تديه وفي إنسان يحتاج إنك تشيل إيدك من العطاء عنه شطارتك إنك كيف تكسب كل هذه النفوس في نجاحهم في العالم وتهيئتهم للسماء ده الجانب الأول النقطة الثانية أحب برضه أتكلم عنها وهي دوري في الكنيسة كيف أهيئ كل نفس لكي تكون لها روح القيادة للأسف أحيانا بندي صورة خاطئة للفكر المسيحي وبالأخص الفكر الرهباني القديس مقاريوس الكبير لو قرينا سير حياته ولو قرينا الشخصيات اللي حواليه نلاقي شخصيات فريدة زي القديس إثيدوروس إنسان قائد من الدرجة الأولى حتى الأنبا موسى الأسود مع إنه كان لص وزاني وفسدان وكان إنسان بيبكي بدموع على خطاياه ولكن أيضا كان قائدا حيا وغير لصوص خلاهم رهبان وقاد أيضا كثير من الرهبان كان هو قائد حي ليهم يبقى نقدر نقول قديس سواء إثيدورس أو القديس مقاريوس مش مجرد توب القديس أنبا موسى الأسود لكن طلع منه قائد حي كيف نخلق في أولادنا روح القيادة وهنا أحب أخذ موقف الاعتدال لا القيادة المتكبرة المتعجرفة ولا أيضا الخنوع المحطم للنفس يعني إزاي الولد أخلي فيه روح العمل روح الالتزام روح المسؤولية وفي نفس الوقت بروح الاتضاع وليس بروح الكبرياء ولا العجرفة للأسف العالم النهارده في فريقين فريق ينادي بالقيادة بطريقة فيها عجرفة تبص تلاقي عيل صغير فاكر نفسه أحسن من الكل نتيجة انتشار الفكر اللي بنسميه الانديفيديواليزم اللي هو الفردية أنا أفهم إنجيلي أنا أعرف أحسن من غيري أنا مش محتاج لأب اعتراف أنا مش محتاج للكنيسة أنا أستطيع وأنا في أوضتي أعرف كل حاجة روح ربنا يرشدني ال- القيادة أو بفكر فردي منحرف يؤدي إلى كبرياء ويحطم النفس والعكس أيضا الإنسان الخانع اللي كل كبيرة وصغيرة عايز يطلع لأب اعتراف يعني يمكن يعترف على ما يوصل لغاية الباب عايز يرجع تاني يقول له أبونا نسيت حاجة عايز أكلمك فيها مش شغلة الكنيسة كده دايما الطريق المعتدل زي ما بيقول في بستان الرهبان أن الطريق الوسطى هي الطريق الملوكية كيف يكون أولادنا أصحاب مسؤولية والتزام ولهم دور عملي ولكن أيضا بروح الوداعة وروح الاتضاع ودي تحتاج مننا أنه كل واحد فينا أو كل واحدة عليه التزام أن يعرف إيه مواهب الولاد اللي عنده أو البنات اللي عنده مش مجرد جه الفصل ومشي لكن في طفل بيحب الموسيقى أنمي فيه الموسيقى الجميلة ما هو إذا ما خدش الموسيقى الحلوة من الكنيسة هيروح يتعلم الموسيقى البايظة من العالم إنسان بيحب الرسم أو أنمي فيه موهبة الرسم هيرسم صور قديسين وهيرسم صور من الإنجيل وهيفكر في السماويات ويحاول يسجلها أحسن ما يجي وقت يفكر إنه يرسم حاجات غير لائقة إنسان له موهبة الشعر إنسان ليه موهبة المسرحيات ده ماري إفراقام السورياني وهو إنسان مرهف الحس جدا أنا بشعر إن ليه فضل كبير عليا في كتابة جميع القصص اللي أنا كتبتها أول مرة أحب القصة كانت القصة اللي كتبها ماري إفراقام السورياني عن المرأة الزانية وبيتخيل ازاي المرأة الزانية وهي طالعة من بيتها وإبليس قابلها في السكة وازاي حاول يمنعها من انها تكمل الطريق ولقائها مع صاحب محل البرفيوم او الروايح والحوار بينها وبين صاحب المحل وايضا الحوار في الطريق لغاية البيت وايضا الحوار مع سمعان الفريسي الحقيقة من أروع ما يمكن وكان ده أول كتاب قصة أكتبه سميته حب ودموع للقديس ماري إفراقام عبارة عن ترجمة لهذه القصة أو المسرحية الجميلة اللي كتبها ماري إفراقام إذا كان هذا القائد العظيم ماري إفراقام السورياني مد إيديه يكتب مسرحية ليه ما شجعش ولادي وبناتي واخواتي واصحابي انهم يكتبوا مسرحيات مقدسه ممكن تبقى سبب بركه لكثيرين نحتاج الى تنميه كل المواهب الممكنه سواء المواهب اللي عرفناها او المواهب الجديده الكمبيوتر والبرامج والحاجات الله اعلم اللي هتيجي في الايام اللي جايه هيكون شكلها ايه كل اللي يجي ممكن الكنيسة تستخدمه لبنيان نفوس كثيرة فنحتاج في بث روح القيادة التعرف على مواهب اللي حوالينا واللي بنخدمهم وتنمية هذه المواهب اوعى تفتكروا المواهب بس للولاد والبنات الصغيرين او الشبان صدقوني في ناس نكتشف مواهبهم في سن كبير أنا أذكر حد كان حكالي في الولايات المتحدة الأمريكية إنسان بدأ يدرس كلية الطب وهو سنه كام؟ دخل كلية الطب سنه ستين سنة أنا ما أعرفش كان هيخلص إمتى ويقعد قد إيه لكن اكتشف الموضوع ده شغله حب الطب في سن الستين ما يهمهوش هو مدام دي حاجة بيحبها يعملها بفرح وبسرور بغض النظر عن النتيجة تبقى إيه وكثير من ال... اللي بنسميهم ستارز او كواكب في مواهب كبرى سواء ادب شعر موسيقى غيره ما اكتشفوش مواهبهم الا في سن متاخر فعملنا احنا كقادة كيف نكتشف مواهب الأطفال الصغيرين والفتيان والشبان وأيضا حتى الكبار ونحولها للخير عشان كده المفروض على قد ما نقدر ازاي نشغل الناس لغاية ما نعرف إمكانيتهم الجانب الآخر عشان نسند اللي بنخدمهم تبقى لهم الشخصية السوية شخصية سوية مقدسة نشوف ازاي المسيح اتعامل مسيحنا لذيذ في طريقة التعامل دايما يطلع من الحاجات الوحشة حاجة كويسة يتقابل مع المرأة الكنعانية وبعدين يقول عن هذه المرأة الوثنية انه لم يرى ايمان في كل اسرائيل مثل ايمان هذه المرأة يا انا مش قادر اعرف مش قادر اعبر ايه مشاعر هذه المرأة الكنعانية وهي جاية عشان تقول له الحقني بنتي مجنونة أهم ما أخدته مش إن ابنتها اتشافت ولكن نظرة المسيح ليها ولبنتها وللأمم بعد ما كانوا بيقولوا عنهم كلاب وبعد ما سمعت الكلمة إن لا يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب طبعا نوع من التبكيت لليهود اللي حواليه بدأ تكتشف إن هو محب لكل البشرية حتى للأمم الوثنية أيضا مع المرأة الزانية اللي قالوا عن المرأة الزانية لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة ده لو الواحد لو جت واحدة قالت له أنا زنيت يبقى يمكن أحيانا خاصة لو بطريقة غلط أو مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة يمكن أحيانا الشخص يقرف يقول لك دي إنسانة صعبة أخاف لحسن تضيع الناس اللي حواليها والمسيح يقول عن هذه المرأة الزانية لأنها أحبت كثيرا مغفورة لها خطاياها الكثيرة وأيضا قائد المئة لما جه يقول لم أرى إيمانا بين إسرائيل مثل إيمان هذا القائد وأيضا لما تعامل مع الأطفال قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل هؤلاء الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات إذا مسيحنا ممتع في تكوين شخصيات سوية مقدسة ما عندهوش التحطيم ما عندهوش التبكيت عينيه ما بتشوفش الغلط على رأي أحد الآباء على ما أظن القديس أغسطينوس يقول لأن الله لا يعرف الشر عشان كده يقول للأشرار ابعدوا عني لأني لا أعرفكم لأنه ما فيش شركة بينه وبين الشر فنفسنا أحبائي زي ما مسحنا كان يهمه تكوين الشخصية الحية ما نقعدش نلقط الحاجات الايه الحرفية القاتلة ادي الروح من جوه وسيب الروح تترجم العمل بره في حياة القديس باخوميوس في قصة خطيرة ناسي تفاصيلها لكن على ما أذكر أن كان تلميذه تدرس معاه وليه إنسان وديع وهادي وعليه مسحة كده لطيفة وجاي يقابل القديس باخوميوس فالتلميذ قال للقديس باخوميوس ان ده انسان تقي وقعد يشكر فيه فما ردش عليه القديس باخوميوس وشعر تلميذه انه مش موافق وبعد كده اكتشف ان هذا الانسان من افسد ما يمكن احيانا الشكل يشغلنا لكن يهمنا القلب في الداخل صدقوني لو احنا عشنا مقدسين لربنا ولو خدمنا بروح ربنا هنبص نلاقي بنغير الآخرين من الداخل قبل الخارج وبعد ما يتغير الداخل هتلاقي الخارج أيضا قد تغير فيه نقطة بس مهمة أختم بيها الكلام وهي دورنا كخدام دورنا كخدام الآتي كلمت الأول كيف ونحن خدام قرن الواحد وعشرين كيف نوجه التقدم التكنولوجي بفكر كنسي سليم لحساب ملكوت الله الحاجة التانية قلنا كيف نبث روح الرجاء في الناس ونسند كل إنسان لكي يكون قائد أو قائدة حية يعملوا لحساب الملكوت النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم عنها هي تصحيح مواقف احنا غلطنا فيها بتكلم عن نفسي وبتكلم على الجيل بتاعي بلا شك احنا شربنا بعض اخطاء نتمنى الجيل الجديد ما يقعش فيها الاخطاء اللي وقعنا فيها تربيتنا الفرديه تربيتنا الفرديه معروف كده يقول لك الايه تقول له فلان مشي وجه بداله يكسر كل اللي فات عشان يطلع هو فأتذكر أحد الأشخاص كان بيكلم سيدنا البابا بيقول له أبونا مشي وجه أبونا فلان كان في أرض المهجر فشال الخلاج اللي كان بيستخدمه وشال الأجاب اللي كان بيستخدمها وشال مش عارف إيه وعامل نظام جديد فالبطرك قال له كده بالظبط قال له فرعون مات وفرعون عاش فرعون يعدي ويجي فرعون بدال للأسف لازم يبقى لنا الفكر الجماعي المسيحي الحي أحد الأشخاص أول امبارح على ما أظن أعجب بفكرة طبعا يمكن بالنسبة لهنا غريبة لكن هو ده الفكر السائد في الخارج كثمرة من ثمر الإيمان الحي بيقول لي كانوا عاملين مناظره بين بوش والايه والشخص اللي هما منافس ليه وجايبين ال two groups وهو ده بيتكلم وده بيرد بادب وده بيتكلم والتاني بيرد بادب والاتنين بيبتسموا وفي اخر المناظره اخذوا بعض بالحضن ومع انه منافسه قاتله كل امريكا لا يشغلها مين اللي هيكسب الف ولا ب لكن ده شيء والعلاقات شيء والأول ما هينجح واحد فيهم أول حاجة يعملها التاني يبعت له تهنئة دي في كل مرة كده يعني ده بروتوكول موجود إن أول ما ينجح الشخص المنافس التاني يبعت يهنيه ويطلب له إنه يكون ناجح في العمل بتاعه ما نلاقيهاش عندنا آسف أقول حتى بين الخدام مش عايز أقول حتى بين الكهنة اتربينا تربية فردية ربينا تربية فردية وبنبث هذه التربية الفردية في حياة الأجيال الجديدة نفسي نتخلى عنها نتعلم التيم ويرك العمل الجماعي نجاحي هو نجاح الآخرين وفشل الآخر فشل ليا ونمو الآخر نمو ليا وإن تألم عضو تتألم معه بقية الأعضاء وإن إيه وإن نجح عضو تنجح معه أو تفرح معه جميع الأعضاء نفسنا في تربيتنا الجيل الجديد نربيه على العمل الجماعي يعني اتنين بيخدموا مع بعض في خدمة التربية في فصل الولاد يشربوا من الاتنين ان مفيش منافسه بينهم كل واحد بيقدم التاني من قلبه من كيانه من الداخل ومفيش النقد اللاذع احنا نجيد بصراحه كده كشرقيين بوجه عام نجيد النقد النقد اللاذع غير البناء يا ريت حتى في نقدنا نتعلم كيف ننقد لما تنقد انسان أول حاجة تطلع الحاجات الحلوة اللي فيه وتسنده فيها وتشجعه فيها وبعدين ابتدي يلمح بالغلطات وده نلاقيه بكل قوة في رسائل معلمنا بولس الرسول ابتدي دايما بالتشجيع والمساندة وبعد كده يبتدي يعالج الامور حتى لما يشد شد شويه ويرخي ويشد ويرخي ودي طريقه ربنا معانا يشد ودنا ويطبطب علينا ويشد ودنا تاني ويطبطب علينا لكن ما يقعدش لا على طول يشد الودن ولا على طول يطبطب لكن يعرف كيف يتعامل لبنياننا فنفسنا نتعلم العمل الجماعي ايضا الحاجه التانيه اللي برضو المشكله الموجوده نصححها بنركز كتير على العمل الداخلي على حساب الشهاده امام الاخرين اتذكر ابونا بشوي مره كان فصل اظن اعدادي على ما اظن وكانت الخدمه نامت خالص في اعدادي فجه على طول عامل فصل واستلم هو الفصل وبدا يشتغل وسماهم على ما اظن مش عارف الصيادين الماهرين او حاجه زي كده صياد ده عيال في اعدادي قال اه وبدا يركز كل الدراسات بتاعته مع بتوع اعدادي كيف يخدموا وسط البنات في المدرسه وبص لقي الكنيسه كل الفصول اتحولت على ابونا وبدت الخدمه من جديد تتقسم فصول من جديد لكن فكر حي آسف أقول تلات أرباع إن لم يكن أكثر بكثير من برامج ابتدائي وإعدادي وثانوي ليس فيها جانب كرازي. أنبا أنطونيوس راهب لكن مين يقدر ينكر عمله الكرازي؟ مين يقدر ينكر نزوله إلى الإسكندرية لمساندة أثناسيوس الرسولي؟ مين يقدر ينكر أثره على الفلاسفة الذين قبلوا الإيمان وكثير منهم صاروا رهبان أبو مقار ادرس حياته كويس وشوف مدى شهادته لربنا حتى أمام غير المصريين القديس باخوميوس ده طلع مجموعات من الرهبان تخدم القرى وكانت خدمة الرهبنة خدمة روحية ممتازة دون تجاهل احتياجات القرى والبلاد في الصعيد جانب الكرازة والشهادة للمسيح فرود الخط ده نبتدي نصلحه مع الجيل الجديد نخليهم جيل حي يشهد للمسيح ويبقى صياد ماهر يصطاد زملاته عشان يتمتعوا بربنا آخر حاجة في تصحيح المواقف في ملاحظة بتكلم عنها كتير وربما البعض بيتضايق مني فيها لكن مصمم عليها لغاية النفس الأخير وهي إن إحنا بنميل إلى روح الكآبة يعني لو حطينا كده كاميرا مستخبية وعلى غفلة صورنا الناس اللي في الكنيسة يطلع كام واحد مبتسم وكام واحد مكشر ومن المبتسمين كام واحد مبتسم على طول وكام واحد بس هي كده اللحظات اللي مع أصحابه ويروح البيت كل الكآبة تملأ قلبه كنيستنا أيقونة السماء زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم لابد من إصلاح هذا الخطأ على مستوى الأطفال الصغيرين والفتيان والشبان بلاش المواضيع اللي تجيب غم وقلق واضطراب قولوا لي امتى المسيح اتكلم حاجة تجيب هم ده أول وعظة ليه يقول طوبة كلمة طوبة يعني ايه؟ ده في البعض بيترجمها يا لسعادة لكن حتى هذه الترجمة ناقصة لأنها أقل بكثير من المعنى بتاع الطوبة لأنها شركة مع السمائيين في الحياة المطوبة فالدعوة اللي ندعو إليها في خدمتنا كل درس ما نطلعش ولادنا أو صحابنا أو إحنا نطلع متهللين يبقى درس فاشل درس فاشل حتى ولو كنا بنتكلم عن التوبة مش هيتوبوا الناس إلا لو شافوا السماء ومش هيرجعوا لربنا إلا لو فرحوا بربنا بدل ما تقعد تكلموا عن الخطية المقرفة ما نكلموا عن المسيح الحلو وبدل ما نكلموا عن المشاكل ما نكلموا عن السماء الحلوة أرجو أن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة إن احنا نبتدي فعلا ننفذ اللي سمعناه بروح المسيح الحلو بفكر الكنيسة الحي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين